إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله بالغمة اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة اللهم جئنا بك لنصلح أمتنا فأصلح لنا أمتنا اللهم جئنا بها نصلح أبناءنا وأولادنا فأصلح لنا أبناءنا وأولادنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا ننفق ساعة تلو الساعة في سبيل أن نتعلم علما نفيد به أمتنا فاجعله في ميزان حسناتنا ثقل اللهم بها موازيننا قرب بها بيننا وبين الجنة باعد بها بيننا وبين النيران اللهم إنا نسألك أن تكون بردا وسلاما علينا يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لعلها المحاضرة اللي بنتعلم إزاي نتعامل مع السن الصغير سن المراهقة سن الطفولة مع الرجولة سن الاقتراب من الاكتمال سن اللخبطة سن العاصفة زي ما الناس بيحلو لها إنها تتكلم على الفترة السنية من عشر سنين إلى ما يصل ل 19 والبعض بيوصلها لسن 21 حاليا نتيجة لأسباب تربوية واجتماعية وأخلاقية للأسف خلت النمو بتاع الشخصية يتأخر عبر الأجيال المتتالية والمتعاقبة المرات اللي فاتت أو المرتين اللي فاتوا أكدنا فيهم أين تكمن المشكلة إن المشكلة مش مشكلة أولادنا اللي في إعدادي أو ثانوي أو في بداية الكلية وإنما هي مشكلتنا إحنا اللي محتاجين ناخد بعوامل التغيير وقلنا لكم لفظة قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عشان ألفت الانتباه بأن التغيير بيحدث من الداخل أولا قبل ما يحدث في اللي حوالينا وأكدنا معنى من المعاني واضح بأن احنا قد أصبحنا في حالة من الفشل الشديد في حل مشاكلنا مع أولادنا اللي بتتطور لدرجة من العند الشديد ويصبح كل واحد فينا على طرفي نقيض ده في اليمين وده في الشمال ده باباك دي أمك آه دي بابايا ودي أم الناس بتستغرب ده باباك بالأسلوب ده ومامتك بالأسلوب ده وانت بالأسلوب ده وهكذا حتى أن الآباء والأمهات عندما يعرف أولادهم ده ابنك بجد ده ابن الأستاذ الفلاني والأخت الفلانية والست كذا والست كذا في تناقض شديد ما بين ما يعتقده الآباء والأمهات وما بين أبنائهم في صورة كبيرة شديدة راجل أكاديمي أستاذ في الجامعة تجد أن ابنه بعيد كل البعد عن الدراسة والاهتمام بالدراسة وما يشغل فكره غير القليل من الأمور وهكذا راجل متدين وأم متدينة نجد أن أولادهم بعيدين كل البعد هل المشكلة في هذا الجيل أم المشكلة في من يتعامل مع الجيل هل المشكلة في الآباء والأمهات ولا المشكلة موجودة في الأبناء حقيقة أنا مع الأبناء على طول الخط وليس هذا استثناء ولا تعاطف معاهم لا بجد احنا اللي بنعمل العجينة واحنا اللي بنشكلها واحنا بعد كده بنقول وبنولول وبينا ده في المرات اللي فاتت وبينا لكم ان الرعاية حاجة والتربية حاجة ووضحنا لكم المفهوم العام من شكاوى الآباء وشكاوى الأمهات واختبرتكم في أكثر من اختبار وأسأل الله أن تكونوا صادقين مع أنفسكم حتى تكونوا على هذا المستوى بداية قبل ما ابتدي النهاردة محاضرتي خطبتي أو درسي أنا هقف معاكم وقفة واسألوا نفسكم الآتي هل في واحد منكم جه فكر في لحظة من اللحظات أن يحدث اكتشاف عظيم من ابنك لنفسه في وقت من الأوقات يدرك مواهبه يدرك قدراته يعرف يصرف أموره بنفسه يوجه أهدافه توجيه سليم هل في وقت من الأوقات قعدت مع ابنك في لحظة من اللحظات وقلت له فكر في شخص أحدث فيك تغيير إيجابي في حياتك إيه الصفات اللي بيمتلكها الشخص ده وتحب إنها تكون فيك أقف لحظة مع نفسك واسأل نفسك ليه ما تكونش الصفات دي فيا وسبت ابنك معاك لفترة أسبوع أسبوعين وجيت كلمته وشفته وشوف مين الأشخاص اللي بيأثروا إيجابا في ابنك وايه الصفات الجيدة اللي موجودة مين صورة البطل ده اللي انت بدأت تبقى مهيمنة على دماغك وايه الصفات في البطل ده اللي سينمائي او رياضي او غيره احدث يعني تغيير ايجابي في نفسية ابنك يعني تعالى كده وقول لابنك في لحظة من اللحظات وانا بقول الكلام ده عشان احرج الاباء والامهات ان الابناء في هذا السن خيالهم واسع وطموحهم واسع وتقدر بالطموح والخيال الواسع ده ان توظف الطموح ده لشيء يفيده فعلا هل تصورت في لحظة من اللحظات انك تقول لابنك تخيل بعد عشرين سنة بان في مجموعة من الناس مهمين في حياتك هيبقى مين الناس المهمين في حياتك دول تصور وضعك وتصور الناس اللي حواليك بعد عشرين سنة معجبين مهندسين أطباء شيوخ رقصين ممثلين لاعبين ايا كان تصور كده مع نفسك وتصور مع ابنك وقول له بعد 20 سنة شوف اكتر ناس لهم اهمية عندك هيبقوا محيطين بيك الخيال الواسع ده هيخلي الولد يفكر اول ما يفكر هو عاوز يبقى ايه وبناء عليه عاوز مين يحيطه في من حوله هل تصورت وسألت ابنك في لحظة من اللحظات لو جبت لوح خشب ما بين مبنيين وتحط اللوح ده على السور ده وعلى السور المقابل وقلت لابنك عد ومر على اللوح الخشبي ده التمن اللي المفروض يدفع لابنك في سبيل ان يمر ما بين المبنيين ايه هل هو جنيه مليون جنيه في سبيل انقاذ صاحبه في سبيل شهرة في سبيل دراسته قصدي بتعلم ابنك اما بيبقى فيه احتماليات الخطر في سبيل ايه الانسان بيخاطر بحياته بتعلم ابنك ده قول لي لابنك في لحظه من اللحظات انت قاعد تفكر مع نفسك هتفكر في ايه وتفكر هتبقى ايه وايه اقصى طموحاتك اللي ممكن تبقى فيها يعني بمعنى صح قصدي ان انا لما بقول الحاجات دي بقول خدوا بالكم من ان في حاجات مهمه جدا ذات اهميه في نفوس الابناء محتاجه منا ان احنا نبرزها نخش بقى في موضوع النهارده وهو موضوع في غاية الصعوبة ليه؟ لأني لو قلت لك لو سمحت في صورة تركيب والصورة التركيب دي من غير ما تعرف الصورة اللي هتركب على أساسها الصورة دي لو سمحت نفسي تركب مجموعة الأجزاء بتاعة الصورة دي من غير ما تشوف الصورة الرئيسية بتاعتها من غير ما تعرف منظر جمالي هو منظر شكل معين انا بقول لك رتب الصورة دي هل ينفع تقدر ترتب الصورة من غير ما تلمح الصورة الرئيسية الاختبارية اللي موجودة على ظهر اللعبة بتاعة تجميع الصورة مستحيل هتتعب هترتكب اخطاء كتير هتحاول تصلح لكن للأسف مش قادر تلم نفسك عشان كده النهاردة موضوعنا المراهقة الصورة الحقيقية ايه اللي غير طبيعي فيها وايه اللي طبيعي اما يسأل الاب تقلب المزاج بتاع الطفل ابني بقى بصراحة بيتنرفز اسرع من الاول بيغضب بسرعة بيكبر الصغيرة بيتفه الكبيرة ده طبيعي في المراهقة ولا لا اقول لك ده طبيعي يبقى اصلي اما انفعل على ابني نتيجة للاسباب دي يبقى انا اللي غلطان لاني مش واخد بالي هي المرحلة دي بتمر ازاي عشان كده في شاب لسه راجع من العيادة حالا الولد عنده 17 سنة عارفين بيقول لي ايه ما بيفهمونيش مش فاهمين انا بمر بايه مش فاهمين قد ايه انا بتعصر وانا بتنرفز وانا بتعصب عليهم ونفسي ما اتعصبش ولا اتنرفز مين في ابنائنا حابب ان يبقى في سوء ادب مع باباه ومامته مين في ابنائنا حابب انه يبقى مضغوط والده ووالدته ما يعرفوش ضغطته عامله ازاي وبالتالي تقلب المزاج صفه من الصفات موجوده اولادنا ما ينفعش تكلمهم على فتح بيت المقدس في سن 12 13 لان اهدافهم دايما اهداف بتاعه بكره وبعده والاسبوع اللي جاي ما عندهمش القدره الذهنيه ولا النفسية اللي يقدر بيها يحدد الهدف البعيد ده وعلي ان انا احدد اهداف اصغر واصغر بالنسبة لابنائي وقبل ما اتكلم برضو على فترة المراهقة والتغيرات اللي بتحصل وقلت لكم المرة اللي فاتت انا هكلمكم على التغيرات اللي بتحصل للاباء في تغيرات بتحصل للآباء كمان في فترة المراهقة بعد ما وصل الأب 40 و50 سنة بقول له آه، بيحصل لك تغيرات وابنك بيلمحها وانت بتحس بيها لو حبيت تحس بيها لكن قبل الموضوع ده كتير من الآباء والأمهات يسألوا أنا عملت إيه عشان ابني يصدر منه السلوك الآتي واحدة تيجي تقول لي بنتي متقلبة المزاج جدا وتحدث منها تصرفات سلبية أنا غلطت في إيه؟ هقول لها ده طبيعي ده سن المراهقة واحدة تانية تقول لي ابني ذكي جدا وإمكانياته العقلية أكبر من أخته أنا بشوف إن الذكاء بيبظ من عينيه ومن عقله ومن تصرفاته ومن رأيه ومن أسلوبه ومن طريقته لكن رسب في مادتين وقع في مادتين وأخته بيتكتب اسمها على لوحة الشرف أنا مش فاهمة الغلط فيا ولا الغلط في ابني ولا فين بالظبط واحد يجي يقول انا عملت ولادي كلهم معاملة واحدة الا ده ده بالذات بصراحة عامل لي مشاكل دون اخواته هقول لك المراهقة ام تقول لي ابنتي الكبيرة اي حاجة بخصوص مشاعرها بتقول لي واللي يحصل لها دايما بتقوله لي بنتي التانية صعب جدا انها تتكلم عن مشاعرها وتفضل كتير تحتفظ بيها في نفسها اختلاف يعني الناس عاوزة تقول في المجمل مجمل القضية ان في اختلاف ما بين ابن وابن اشمعنى ده مؤدب وده مش مؤدب اشمعنى ده ما بيتسمعلوش صوت وده بيتسمع له صوت اشمعنى ده اللي مطلع صوتنا للجيران وده ما سمعناش صوت اشمعنى ده دخل كلية الطب وده بالعافية ما دخلناه كلية خاصة ودفعنا له فلوس عشان مجموعه ما يجيبش الكليات العادية الاختلافات دي بداية لازم أفهم هي دي مهمة المربي إن أنا التفت إن في ولد عندي ممكن يكون حساس وابن أقل حساسية إن عندي ابن عنيد وابن أقل عندنا عندي ولد عاطفي وولد عقلاني عندي ولد اجتماعي وولد غير اجتماعي لازم أعرف إن الاختلافات دي ربنا حطها في الناس ومفيش فرض زي فرض حتى لو حطيتهم في نفس المناخ ونفس التربية ونفس التوجيه ونفس المعاملة ونفس الأكل والشرب والمدرسة حتى لو عملت كده شطارة الأب وشطارة الأم إنها تبتدي تعامل كل واحد بما يقتضي لحد ما توصل بيه لبر الأمان ولعلي أشير هنا وده رأيي أنا الشخصي مش رأي العلماء إن العدالة اللي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مش العدالة المادية بس بل إن العدالة المادية سهلة جدا زي ما تكتب لابنك بيت تكتب للتاني بيت ده تجيب له عربية ده تعمل كذا ده تعمل كذا لكن الأهم من ده كله والأعظم من ده كله عدالة إن أنا أدي كل واحد اللي محتاجه ده محتاج حنية وده محتاج عقل وتفكير ده محتاج توجيه واحد اتنين تلاتة وتسيبه وده محتاج انك تخاف عليه شوية وتقلق عليه ده محتاج كذا وده محتاج كذا هي دي التربية وبزعل جدا من اي ام واي اب يجي يقول لي انا عملت زي ده وعملت زي ده هو الولد طالع وحش مش طالع وحش انت اللي ما تنبهتش لحساسيته انت اللي ما تنبهتش انه محتاج حنية انت اللي ما تنبهتش ان محتاج تحترمه انت اللي ما تنبهتش ان كلامك واسلوبك وطريقتك دايما وانت بتقول احنا بنفهم وانتوا ما بتفهموش بتكسر كتير من الأولاد وبتكسر كتير من الشباب اللي موجود عشان كده محتاجين نفهم يا اخوانا ايه معالم المراهقة وايه معالم التغيرات اللي بتحصل للأولاد أولادنا في فترة المراهقة بيعانوا معاناة شديدة جدا وخصوصا لو ما كانش فيه توافق في البيوت ودي هنفرد لها في المستقبل حاجة قبل ما انقل على التغيرات اللي هتحصل للآباء قبل الأبناء وهتكلم على الآباء والأبناء يهمني قوي اقول لك ان المراهق بيمر بازمات مشاكل لها ابعاد عنده في نفسيته وما بتاخدش بالك غير اما تشوف النتيجه الازمات دي اربع ازمات من اكبر الازمات اللي لو نجح اي اب فيكم في انه يحلها وهنحلها معاكم ان شاء الله في سلسله المحاضرات دي فعلا الولد هيبقى في تركيبته شيء مختلف عن غيره ايه اللي بيفرق طالب عن طالب وابن عن ابن الاربع حاجات دول الازمات اللي بتصيب الابناء حاليا دلوقتي اما تيجي اشخص مشاكل المراهق هم اربع مشاكل بتنبع من الاربع حاجات دول عارفين الأزمات الأربعة إيه؟ فكروا معايا كده إيه؟ إيه أكتر حاجة بتنتقدوها في أولادكم؟ نمرة واحد الهوية عندك حق هو بينتمي هو بينتمي للأسرة دي ولا بينتمي لأصحابه؟ هو بينتمي للستايل الغربي ولا الشرقي؟ الإسلامي ولا إيه بالظبط؟ الهوية وعلى فكرة أولادنا بيكبروا ويعيشوا وبيدوروا على الهوية عاوزين حاجة ينتموا إليها لا إما هينتموا لبابا وماما والأسرة والمحيط لو الجو ده فعلا كان صحي لا إما ينتموا لأصدقائهم وأصحابهم لا إما ينتموا لأفكار أيا كانت الأفكار اللي موجودة دي عشان كده من أكتر الأزمات بتاعة الشاب اللي في سن المراهقة اللي بيكتمل نموه عاوز يعرف هو هيثبت على إيه هيوافق ماما ولا هيوافق بابا هيبقى زي بابا متدين ولا هيبقى زي ماما أقل تدينا هبقى زي خاله كده اجتماعي وبيتخرج وبيعيش والحياة مروشنة ولا زي عمه اللي عايش للعلم والعلماء وغيره ولا مع أصحابه اللي مكبرين دماغهم الهوية أنا بنتمي لإيه واحد يرد عليا بينتمي للإسلام والمسلمين وينتمي لأبوه وأمه بس المشكلة إنك أنت بطريقتك دي عمرك ما هتقدر تقربه وتخليه على نفس هويتك تاني أزمة بيمر بيها المراهق الفراغ وقت طويل ياه على الأوقات اللي بتمر قدام التلفزيون ولا القعدة لوحدهم ولا على النواصي ولا في النوادي ولا في السينما ولا في المسرح ولا في الخروج ولا واحد ياخد عربية باباه ويطلع مع أصحابه يقضي يومين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين من غير هدف ومن غير كذا غير إنهم يقتلوا الوقت الفراغ قدرت يا أب وقدرت يا أم توظف القضية بحيث انك تملى وقت ابنك ويدير وقته الوقت هو الحياة كانوا بيقولوا دائما ان اغلى ما يملك الانسان هو عامل الزمن الثواني والدقائق والساعات فان مرت مرة اثمن ما يملك الانسان وبالتالي لازم افهم ان اكتر المشاكل اللي بيمر بيها الشباب في السن ده ان انا بسلمه للفراغ واحد يقول لي لا لا لا, لا. مين اللي قالك انا قاعد اقول له 100 حاجه ده بقول له اقرا في كتاب اقرا في القران احفظ القران اعمل كذا استفيد من البرنامج الفلاني اعمل كذا اعمل كذا استنى استنى الفراغ عمره ما هيتملي بالطريقه دي الفراغ هيتملي يوم ما ابني يبقى له مهاره او هوايه معينه نمتها له ايه المهاره ايه الموهبه ايه الشيء الابداعي اللي انا ربيت ابني عليه عشان وقت فراغه الاقيه بيعمله هل ابني عنده واسال نفسك كده واحد يقول لي ايه طب ايه ايه, إيه, إيه اللي ممكن يملى وقته فيه ايه المهارات اللي ممكن اكتشفها في ابني في مهارات قد كده خد عندك مهارات للصبح اول حاجه في براعه في التعامل مع الارقام في براعه في استخدام الكلمات ودي مهاره في حد ذاتها التفكير الابداعي والقدره على ابداع شيء كقصه وكشعر وكشيء له هيكل ومكانه اجاده العديد من الرياضات إنجاز كتير من الأعمال سواء كانت المنزلية أو غير المنزلية إدراك احتياجات الآخرين في شباب بنربيهم على إنهم يبقى عندهم القدرة على إدراك احتياج الآخرين يبقى ما نخافش الناس دي هتبقى اجتماعيين وهيشتركوا في جمعيات أهلية وهيشاركوا في حاجات كتيرة امتلاك ميول فنية يعني الولد يبقى عنده ميل فني اكتسبتها ده طول الوقت بيعمل بعض اللوحات التي لها بعد حقيقي جميل وجمالي له بعد فكري في بعض الأوقات التعامل جيدا مع الآخرين الفراغ ده ممكن يتقضي في التعامل مع الآخرين والقدرة على اكتساب الآخرين حفظ المعلومات اتخاذ القرارات بناء الأشياء قبول الآخرين التنبؤ بما سوف يحدث التحدث الكتابة الرسم الإنصات المرح الضحك التعاون يعني حتى يا أخي لو عنده موهبة التفاهات أيا كان بس المهم ما تسيبش كل بني آدم له موهبة ربنا حطها فيه المهم إنك كأب وأم تكتشفها الموهبة ما تزرعش الموهبة هبة من عند ربنا سبحانه وتعالى دايما يقولوا لك ايه ابحث عن الكامن في نفس ابنك يصبح ابنك صاحب كيان وتيجي ثالث نقطة في أزمات المراهق أزمة تحديد الأهداف ومش هنتكلم فيها كتير دلوقتي لأن أصلا الأزمات دي كلها مع المحاضرات القادمة كل واحدة هيتفرغ لها وقت لكيفية إبراز الهوية وعملية الاهتمام بتنظيم الوقت ثالث واحدة تحديد الأهداف رابع واحدة القيم الأخلاقية لازم أتعلم كأب وأم إزاي أغرس القيم الأخلاقية في السن ده وهم دول الأربع أزمات الكبرى اللي بتواجه المراهق ونتكلم في مشكلة من المشاكل ونقول والله رأيكم في المشكلة إيه ومين المتسبب في المشكلة دي قبل ما نخش في التغيرات اللي بتحصل في فترة المراهقة المشكلة كالآتي هقراها لكم قراية كلمة بكلمة الأب بيقول إن ابني لا يتقبل أبدا الرفض كإجابة إنني فقط لا أستطيع أن أقول له لا فإذا كان كل شيء يمضي بأسلوبه ويشرع في فعل ما يحلو له ولا يقال له لا يكون كل شيء على ما يرام لا يتسمع صوته ولا كذا لو ادرعنا كويس وحطه وراه ومشي الأمور كما يحلو له يبقى الدنيا ماشية وبمناسبة المشكلة دي لسه برضه معروض عليا مشكلة النهاردة هي المشكلة والولد جاي عنده 14 سنة ودائما هذا الولد يفرض أسلوبه اتعلم كده من زمان والدته تقول ذاكر يقول لها معلش أما أخرج مع أصحابي الأول وبعد ما أخرج مع أصحابي أشوف إذا كان مزاجي يسمح بإني أذاكر ولا لأ ثانيا انا راجل كبير انا المفروض مسؤول عن مذاكرتي انا مش صغير لسه في ابتدائي انا راجل في ثالثه اعدادي اخرج الاول في النادي وبعد ما اخرج في النادي اجي اشوف الوقت وبالقطع الام تسال ينفع ده ولا ما ينفعش ده مش بس كده ده الولد اصبح نظامه اليومي زي ما هو شايف ولا يستطيع الاب ولا تستطيع الام ان تشير عليه بتعديل هذا الراي والا الويل والثبور وعظائم الأمور بالصوت العالي ونده الجيران وتدخل الإعمام وتدخل الخلان وإذا كان عيب بالقطع المشكلة دي منبعها الأب والأم وما زلت بقول نفس المشكلة إن العند في بعض الأوقات وعدم تعلم الحياة بإنها أخذ وعطاء هي دي إشكالية أنا بقول ده تدعيم للمشكلة اللي جاية دلوقتي واللي بنقولها بيقول لي تاني ابني لا يتقبل أبدا الرفض كإجابة إنني فقط لا أستطيع أن أقول له لا فإذا كان كل شيء يمضي بأسلوبه ويشرع في فعل ما يحلو له ولا يقال له لا يكون كل شيء على ما يرام ومع ذلك عندما نخبره أننا لا نستطيع فعل ما يريد فإنه يصبح منزعجا ويجادل ولا يمكنه تقبل ما نخبره به لقد خرج طول الأسبوع الماضي ثم ليلة أمس عندما طلب الخروج مرة أخرى رفضنا فأصبح منزعجا جدا وبدأ في الجدال وبدأ يقول أن كل أصدقائه يسمح لهم بالخروج متى شاءوا وإننا نضع الكثير من القيود عليه وإننا لم نكن عادلين ولم نتفهم موقفه وفي النهاية أصبحت أنا وزوجي منزعجين من موقفه وسمحنا له بالخروج أفدنا بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني بالقطع طبعا عارفين أصل المشكلة أصل المشكلة في الناس اللي عندهم الضبط والربط محتاجين ضبط وربط منين بيقولوا لأ ويرجعوا يقولوا نعم أحد الأساليب التربوية إذا قلت لا فانطلق بلا هذه زي ما بيقولوا إلى نهاية العالم يعني تفضل تقول لا على الموقف ما دمت قلت لا لكن لا يمكن أبدا إن أنا أقول لا وبعد مجادلات ومناقشات ومشاورات نتيجة لإزعاجه أو لصوته العالي أو إني خايف إن الناس تسمع أو إن هو يبتدي يقل أدبه أو لإن هو ممكن يعترض وإن إحنا مش قادرين نسيطر عليه بنقول له نعم الدنيا خربت ما هو لو كان عارف إن إحنا ناس عندنا كلمة ومن الأول بنقول لأ وما نقولش بعد كده ونغير كلامنا كان استمر على هذا النهج ولم يحدث منه ذلك لكن الولد اتعود دايما انه كل مرة بيقولوا لا الاول طب خلاص اخرتكم ايه يعني نغلس شوية ما نذاكرش شوية نعيط شوية ندنجل شوية اخش الاوضة واقفل على نفسي اقول انتوا ظالمين اقول انتوا مش بتساووني باصدقائي واصحابي انتوا بتفقدوني الثقة وبعد كده يتقال كلمة نعم يا حبيب قلبي خلاص ولا تزعل ولا تزعل يلا يا حبيبي يلا انزل مع اصحابك وعاوز كام 10 جنيه ولا 20 يلا اتفضل يلا اتفضل طبعا بالقطع المشكلة دي الأساسية ليست لها أي علاقة تربوية وإنما يعني العلاقات التربوية اللي المفروض إنها تتم, تتم على نسق ومستوى الآباء وليس على مستوى ونسق الأبناء طبيعة الخطأ خطأ الأب والأم اللي عودوا أولادهم إن كلمة لا لا تعني لا وإنما تعني نعم بصوت منخفض تعال يا كل أب ويا كل أم شوف الوضع بتاعك في سن المراهقة في كتير من الأحيان احنا فاكرين ان التغيرات الجسدية اللي بتحصل للمراهقين وان التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل للمراهقين وان التغيرات النفسية والسلوكية اللي بتحصل في السن ده بتحصل ليهم وبس لا اكتشف الآتي أنت تتغير أيضا وكتير من الآباء هم اللي قالوا الرأي ده على فكرة مش أنا اللي قلته في كتير من الآباء يجي يقول لك أول متغير بشعر بيه في فترة المراهقة مراهقة ابني ومروره بفترة المراهقة إن زي ما يكون كده ذكائي قل الواد بيقدر يضحك عليا الواد فعلا بيعمل شوية حاجات ويسبكها عليا وأنا مش حاسس خالص باللي بيعمله أنا ما حسيتش إن هو أصحابه بالشكل ده وتصرفاته بالشكل ده ولغته وصلت بالشكل ده إلا فعلا فجأة وتحس إن أولادك بيقدروا يجادلوك في السن ده بشكل مفزع يخليك تتخض وتخليك في كتير من الأحيان ما تكملش المناقشة وتقطمها وتصدر فرمان أنت تخش أوضتك ومفيش نقاش دلوقتي وهو قرار في كتير من الأحيان آباء بيشتكوا إن ذكائهم بينقص دي أول متغير بيحدث للآباء والأمهات في فترة المراهقة رقم اتنين بيحصل حاجة غريبة الواد اما كان في ابتدائي بيجي يلزق في ماما وبابا وماسك ايديهم ومبسوط واما يجوا المدرسة يقولوا بابا وماما جه واما يبقى رايح في النادي او ماسك في الشارع بيبقى ماسك في ايد مامته وباباه وسعداء جدا وسعيد وفخور ان باباه ومامته ماشيين جنبه وهوب بتحصل معجزة الواد يخش في سن خلاص سن بقى ان بقى كبير يجي بابا وماما يروحوا المدرسة يقولوا له بابا وماما يقول فين بابا وماما حد شايفهم لا لا لا لا دول مش بابا وماما لا لا لا ويبعد الولد عنه يجوا يقعدوا معاه في النادي يروح ناقل نفسه لاصحابه بعيد تيجي والدته ينادي عليه يروح مشاور لها كده وكانه بيقول لها بقول لك ايه خليكي بعيد بيحدث قدر من نوع التغير في الآباء والأمهات وكأن الشكل العام بتاعهم ما بقاش مناسب حدوث تغيرات بدنية للآباء والأمهات وكأن شكلهم كده العام أصبح لا يناسب برستيج الولد المراهق في السن ده ويبتدي الولد أما يحب يخرج يخرج لوحده والبنت أما تحب تخرج لوحدها أما يحب يختار حاجة بيختارها مع أصحابه وأصدقائه والمشاركين ليه بقى أصدقائه وأصحابه وكأنه قد حدث شيء في الآباء والأمهات تدعو الأبناء إلى الهروب منه ثالث حاجة بيكتشف كتير منا أما يخش ابنه أو بنته في سن المراهقة إنه أصيب بالشيخوخة وفقدان الذاكرة أصيب بالألزهايمر يعني وإن كان الألزهايمر بيحصل مع الآباء والأمهات في أعمار سنية قبل حدوثه الطبيعي نتيجة لسن المراهقة تيجي تقول لي ابنك ايه اعمل كذا ما تعملش كذا يقول لها يا ماما يا ماما دي المرة المية واحد اللي بتقولي لي نفس الاسطوانة ونفس الشريط طب اقترح عليك اقتراح يا ماما سجلي اللي انت عاوزاه في الشريط وساعة ما تحبي تقوليهولي حط الشريط في الكاسيت وسمعيني اللي انت عاوزة تقوليه وفعلا تكتشفي حاجة غريبة جدا انك بتكرري الكلام والنصيحة والامور بشكل غير عادي لاولادك عشان يقتنعوا بيه او ينفذوه وبالرغم من كده هم ما بيعملوش النقطة الرابعة اللي بتحس بيها قوي اي اب واي ام ان بقيت دقة قديمة لم تعد متماشيا مع مجرى الامور خلاص في ناس بتفهم اكتر منك ده صاحبي قال لي انت عارف صاحبي ده لا مش ممكن بيركب موتوسيكلات انت بتركب موتوسيكلات يا بابا لا ما اعرفش اركب موتوسيكلات هو بيعرف يركب موتوسيكلات هو بيفهم اكتر منك لم يعد متمشيا الامور بقيت دقه قديمه بقيت الموضه اللي انت فيها مختلفه بقيت مختلف وتنظر الى نفسك وكانك تنتمي الى عالم مختلف عن هذا العالم تماما النقطه الخامسه بتنخفض قدرتك على التواصل مع اولادك سن المراهقة بعد ما الابن أو البنت كانوا بيقولوا كل حاجة ما بقوش يقولوا كتير من الحاجات في السن الأولاني كان ممكن تعرف أصدقائهم وآباء وأمهات أصدقائهم دلوقتي ما بقتش تعرف أصدقائهم دول شكلهم عامل إزاي في الأول كان يقول لك أنا حصل وما حصلش دلوقتي بيعمل حاجات كتيرة جدا ومتطورات كتيرة جدا دون أن تكتشف المتطورات الموجودة دي تيجي تقعد معاه بتجد أن لغة الحوار لم تعد واحدة أما تيجي تنبه على حاجة ما بقاش متقبل كما كان أولا مش لاقي ابني قاعد طول الوقت لا إما في الأوضة مع أصحابه على الإنترنت على التليفون بيقرأ حاجة بيعمل حاجة ابني مش تحت إيدي سادس حاجة بتحصل للآباء والأمهات إنك بني آدم أصبحت مزعج بصراحة المناقشة معاك أصبحت مزعجة وتلاحظ إن كتير من الشباب في السن ده والشابات بيتجنبوا بابا وماما والنقاش معاهم لأن النقاش لا يجدي في الآخر بتقلب بخناقة في الآخر بتقلب بحرمان من حاجة في الآخر بتنتهي بإنك ما بتفهميش أي حاجة أنت كنت فين يا بنتي من عشرين سنة أنا أفهم أكتر منك وبالتالي أصبح الإنسان وكأنه مزعجا لأولاده سابع حاجة ودي اللي ما يختلفش عليها اتنين إن تأثيرك على أولادك قل إنك كفرد مؤثر لم تعد مؤثر في أبنائك حاجات كتيرة بتأثر في أبنائك وانت قاعد واقف شايف ايه اللي بيحصل ومش قادر تعمل حاجة انترنت بيأثر فضائيات بتأثر تلفزيون بيأثر فيديو كليب بيأثر راديو بيأثر أصحاب بيأثروا مدرسين بيأثروا كل الناس بتأثر وانت كأم وكأب أصبح تأثيركم أقل مما كان من قبل دي المتغيرات اللي بتحصل لكتير من الآباء والأمهات اللي المفروض انهم يركزوا فيها قوي عشان تركيزهم فيها مهم عشان يشوفوا وضعهم بالنسبة لأبنائهم وصل ليه وأسأل الله تبارك وتعالى في ختام محاضرتي أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته